بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية وأنا قلت لكم قبل كده معنى اسمه العزيز إيه يعني إيه العزيز لا يغالب العزيز يعني إيه لا يغالب إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لا يغالب يبقى لما تقعد تفكر كده لازم لما تذنب لازم ايه تقعد تفكر لينا درس قريب كان قريب بعنوان وبعدين بقول كده انك لازم تقعد تحط ايدك على خدك وتقول طب وبعدين تتوب وترجع للذنب تاني طب وبعدين تبدأ تحفظ قرآن وتبطل وتبدأ وتبطل تاني طب وبعدين تقوم الفجر يوم وتنام خمسة وبعدين هي دي احنا محتاجين كده وقت لربنا يا جماعة وانا لو سألت الواد محمد ده الواد عماد ده وحسنين وعبد السلام وعبد الرحمن ومحمود انت يا ابني حافظ القرآن كله لا ليه مفيش وقت يا عم الشيخ طب انت ذاكرت عقيدة لا ليه مفيش وقت طب انت بتقوم الليل لا ليه مفيش وقت بتقرا كل يوم خمس اجزاء لا ليه مفيش وقت مفيش وقت لربنا مفيش وقت لربنا بس في وقت لايه للدنيا للمعاصي للشهوات الوقت كتير ربنا يعافينا واياكم فلازم وقتي للتوبه ان نقعد كده وفكر لما قلت لك اكتب ذنوبك ونفسك هترفض انك تكتب وانا متاكد ان مفيش ولا واحد منكم كتب ها جاي تكتب فنفسك تقول يعني هيضحك علينا عايزك تكتب اكتب يا عم اكتب واحد نظر للنساء لا ما تخليش نفسك تضحك عليك وانما اقول طب انا بنظر للنساء ليه أنا الحمد لله عندي ربنا كرمني بزوجة وطيبة وطاهرة ومحترمة ومطيعة أنا بنظر ليه عايزك تدور على اللي إيه على اللي بعديه أنا عايزك تغور لأعماق النفس تبحر في أغوار النفس ليه ليه ليه عشان إيه لما تبحر في أغوار النفس عشان تعرف عزة الله في قضائه هي ديك انك تيجي بالذنب بقى تعرف ربنا اتنين وبره في ستره اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ابن القيم يقول ايه اسمع معايا وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة اللهم اجعلنا من أهل البصائر إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب فتكون أول مراتب الذل في المحكمة بيعملوا كده أول حاجة يقول له مذنب أم غير مذنب مش كده ربنا يعافي المسلمين أجمعين آه هي دي إن أول حاجة في النظر إنك تبص للي أنت عملته حرام ولا مش حرام حرام طب أنت عملت الحرام ليه طب أنا آسف وده منهج تربوي مع أولادك اوعى تعاقب الولد من قبل ما تعرفه الغلط بتضربه والولد يقول لك طب طب انا نفسي اعرف انا بتضرب ليه عايز اعرف انا بتعاقب ليه هي دي القضيه لازم اعرفه انت عملت كذا وكذا ده غلط عشان كده هتتضرب كذا ولو عملت ده تاني المرة الجاية هعمل فيك كذا وكذا تحديدا لازم تبقى منهجك واضح ربنا قال كده سبحانه وتعالى عرفنا اللي يعصي كذا له عقوبة كذا تحديدا الشاهد النظر الأول أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب فتكون أول درجات الذل لأنه لما يعرف أنه غلطان وأنه قليل أدب وأنه يستاهل العقوبة يبدأ ينكسر لله اثنين أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية فيجتهد في الدعاء لرد العقوبة فتكون تلك المرتبة الثانية من الذل الثالث النظر الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة ما هو أنا هعرف اسم الله الستير إزاي لما يسترني اللهم استرنا يا رب أو لما أطلب ستره لما احتاج لستره هي دي هعرف اسم ربنا الغفور ازاي لما يغفر لي اصل ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقول بقى صاحب الطحاوية ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري فهو خالق ولا مخلوق ورازق ولا مرزوق انتوا معايا يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بعد ما خلق بقى اسمه خالق هو اسمه خالق وإن لم يخلق وإن لم يخلق واسمه رازق وإن لم يرزق إزاي الواد شريف حبيبي ده هو ساكت هو ما بيتكلمش لو أنا قلت إن شريف متكلم يبقى صح ولا غلط صح لأنه مش أخرس هو إيه هو متكلم في حاجة اسمها متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل فدلوقتي وانا بتكلم كده اسمي متكلم بالايه بالفعل وهو اسمه متكلم بالقوة ان عنده القوة على انه يتكلم قادر ولله المثل الاعلى في السماوات والارض والعزيز الحكيم ان الله عز وجل رازق بالقوة وبالفعل وكريم بالقوة وبالفعل ومعطي بالقوة وبالفعل وخالق بالقوة وبالفعل فالشاهد انه غفور سبحانه وتعالى فمش محتاج انه يغفر لحد عشان يبقى غفور لا هو غفور سبحانه وتعالى بالقوة سبحانه وتعالى لكن انت ما تعرفش غفور الا بالفعل بالفعل ودي كنت بتكلم فيها في اليقين مراتب اليقين بقى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين زي واحد قال لك انا عندي عسل فده علم علم اليقين لو انت متأكد مصدقه يبقى عندك علم اليقين ان عنده عسل فعلا لو ورهولك يبقى ايه يبقى عين اليقين شفته بعينك لو دوقهولك يبقى حق اليقين انك فعلا في عسل فهمت هي دي القضية ان ربنا سبحانه وتعالى في وعوده في الوعد والوعيد مثلا قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ده علم اليقين عندي يقين ان اللي يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لو سمعت بقى ان واحد ساب البنك وربنا رزقه شغل ب 3000 جنيه بعد ما كان شغال ب 1000 جنيه يبقى ده ايه عين اليقين شفتها بعيني لو حصلت معايا انا شخصيا يبقى حق اليقين هي دي اعود تاني إلى أن التائب يتعرف على أسماء لله وصفات لم تكن تحصل إلا بالتوبة عشان كده كل ابن آدم خطأ اوعى تفكر ان انت مالكش ذنوب لو مفكر ان مالكش ذنوب يبقى ده اكبر ذنوبك اكبر ذنوبك ايه بقى انك بتفكر ان مالكش ذنوب كلنا عصاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن ما من عبد ايه مؤمن الا وله ذنب ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر هذه الذنوب المعاصي اللي ليك بتتفاوت بقى واحد له معصية مش عارف ايه وايه وواحد له كبائر وواحد له بلاوي ومصايب سودة متلتلة واحد له ذنب ذنبين ثلاثة بيتكعبل فيهم وواحد ذنوبه لا تعد ولا تحصى ولازم اقول لك من يعمل سوءا يجزى به عشان كده قلت لك لو ما زلتلوش بالراحة وبإرادتك هيذل أنفاس أهلك رغم أنفك فتعال بالراحة إذا أذنب العبد ثم تاب اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين علم ارتباط الخلق بالأمر والجزاء والوعد والوعيد والأسماء والصفات بالمخلوق ارتباط الأسماء والصفات بأثرها في العبد المخلوق أقصد يعني يعني أثر الأسماء والصفات أثر اسم البر والتواب والرحيم والحيي والستير والكريم والمنتقم والجبار والقهار والعزيز والغني والقوي والمعطي والمانع ولازم الأسماء دي كلها تظهر عشان كده بقول لك دايما الإنسان اللي بيتوب اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب الإنسان اللي بيتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ساعة ما يقع في الذنب يصير بجناحي الخوف والرجاء على طول يتذكر المنتقم والجبار والقوي والقاهر والقهار فيرتجف ويرتعش ويقشعر بدنه ثم يتذكر التواب والرحيم والجواد والكريم والعفو والودود فيلين بدنه ويستبشر برحمة الله الاثنين مع بعض ده العبد اللي يعرف ربنا كل اسم من أسماء الله وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه هذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عنها التعبير في نطاق الكلم فمن بعضها أن يعرف العبد عزة الله في قضائه وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما شاء وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء سبحان الله العظيم قلت لكم أنا قبل كده إن أنا ممكن أمسك الكوباية المية دي وأحط مسدس في راسك وأقول لك اشرب مش هشرب هتشرب ولا أقتلك فتشرب بس تشرب وأنت إيه كاره مكره غصب عنك تشرب وأنت غصب عنك ربنا سبحانه وتعالى يقهر باطنك فيجعلك تريد ما يريد أنا أقدر أقهر ظاهرك فتضطر أن تفعل أما الله سبحانه وتعالى يقهر باطنك فيجعلك تريد وتحب وتفعل ما يريد فهي دي قال بأن قلب قلب عبده وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه بل وجعل العبد مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم هذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله غاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك أما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر على ذلك إلا ذو العزة الباهرة الله فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال بعز الله ذلا للعبد لأنه يصير عبدا للعزيز وصلت احنا بنتكلم على ذل النفس ازاي تذل بقى ما هو انت هتقول ياه سبحانه وتعالى قهرني وهو القاهر فوق عباده قهرني سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك سبحان الله القوي العزيز ومن معرفة عزة الله أن تعرف أنك مدبر مقهور ناصيتك بيد غيرك لا عصمة إلا أن يعصمك ولا توفيق إلا أن يعينك فأنت ذليل حقير في قبضة عزيز حميد لازم تعرفها دي مش بإيدك ولذلك يا جماعة بتشوفوها كتير بقى لما يبقى واحد كان صاحب سلطة وسلطان ومسنود قوي وله جرأة على الله إن ربنا سبحانه وتعالى يخذله من جهة من ينتصر به واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فيقوم اللي بيسنده ده يتبرى منه وعشان اللي بيسند ده يحمي نفسه يقوم ايه يأذيه مش يتخلى عنه بس لا كمان ايه يضره فهكذا يخزل من جهته مرات أنه لا يقف معه اثنين أنه يقوم على ضرره بنفسه لا ثلاثة أنه يدخل معه جهنم هي دي هي دي المشكلة الكبيرة يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ومن شهود عزة الله جل جلاله أيضا أن يشهد أن الكمال كله والحمد كله والغنى كله والعزة كلها لله وحده وليس لأحد غير الله من ذلك شيء إلا بإذن الله لابد أن تعلم يقينا أن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه والعكس بالعكس كلما شهدت عزة الله شهدت ذلك شفت كده وانت ساجد راسك في الأرض ومناخيرك في الأرض وعينيك في الأرض وفمك في الأرض وبطنك في الأرض وتقول ها سبحان ربي الايه وانت في الأسفل هي كده اما تشوف ذلك تشوف عزه وما تشوف عزه تشوف ذلك يبقى دي معرفة عزة الله اثنين أن تعرف بره سبحانه في ستره عليك حال ارتكابك المعصية مع كمال رؤيته لك وعلمه أنك عاص له وجريء عليه ولو شاء لفضحك ولكنه البر فمن بره سترك سبحان الملك لما تكون انت صاحب شركة ولا صاحب محل ودخلت لقيت واحد بيسرقك نزلت لقيت واحد بيفتح عربيتك وبيسرق بتطبطب عليه ليه يا ابني كده خد اللي انت خدته يلا ومع السلامة بيحصل حرامي امسكوه والاسم ومحضر وهاتوه صح كده طب ما ربنا مسكك كتير ظبطك كتير وانت بتعصيه وسيفك وقادر ويقدر سبحانه يجيب الناس كلها يخليهم يتفرجوا عليك قادر قادر قادر ومع ذلك سترك وعافاك كريم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم البر تبقى بتعصيه وتقول له يا رب استر ها يستر ويا رب عديها ومش تعملها تاني وهو يعلم لأنه يعلم ما سيكون يعلم أنك هتعملها تاني ومع ذلك يستر ويعديها كريم سبحانه وتعالى هذا من كمال بره سبحانه وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنك وكمال فقر العبد إليه يعني أصلا ممكن شيلني وشيلك مع الناس يعني استره مرة عشان ايه هو كمان برضه يبقى يسترني اعديله دي عشان برضه هو يعديه لكن ربنا بيعدي لك ليه محتاج منك حاجة ابدا هذا مع كمال غناه وكمال فقرك هتفضل ابدا محتاج له فيجعلك هذا دوما اذل الناس له اصله كسر عينك صح ولا لا اه مسك ع... ماسك عليك حاجات كتير وسايبك وسترك اللهم ادم علينا فضلك وسترك وعافيتك ومنها احنا قلنا العزة العزيز اثنين البر ثلاثة الحليم شهود حلم الله تعالى في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجلك بالعقوبة ولكنه الحليم الذي لا يعجل يعني لو واحد ربنا سبحانه وتعالى رآه وهو يزني ربنا قادر انه يفضحه قادر قادر انه يشله في الوضع ده ولا ربنا يحتاج وقت عشان ينفذ لكن اسمه الحليم الحليم لم يعاجله بالعقوبة حلم عليه لكي يتوب عشان كده بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحليم واسمه الصبور الحليم حلم على خالد بن الوليد حتى اسلم وصبر على ابي جهل حتى مات سبحانه وتعالى حليم مش محتاج وقت عشان ينفذ سبحانه وتعالى قادر على ان يعاجل بالعقوبه قادر ان ينزل العقوبه في لحظه عطاؤه كلام ومنعه كلام يعني مجرد انه يقول كن كن خلصت لكن سبحانه وتعالى حليم فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم حليم فيظل ذليلا له وهو يطالع حلمه وستره وبره ومنها معرفة اسمه الكريم كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه فيقبل الكريم عذر عبده هقول له يا رب يا رب سامحني أنا, أنا مش قصدي يعني يا رب أنا يا رب اعذرني أنا كنت تعبان يبقى سبحانه وتعالى عارف انك ما كنتش تعبان وانك كان قصدك بس كريم يسامحك عشان كده الكريم العلماء يقولوا ايه ما استقصى كريم حقه قط في تعاملك مع ابنك او مع زوجتك انت يا ولد عملت كده ليه يقول لك انا ما كانش قصدي لا ده كان قصدك عشان انت عملت لا انت كده بتجرأه قال لك ما كانش قصدي اقبلها منه ما هي دي ذل لما يبقى قصده ويقول لك مش قصدي يبقى ايه ذل اقبلها اقبلها عديها اقبلها بجد لما واحد يجي شتمك او قال فيك كلام غلط وجالك بيقول لك لا انا ما قلتش ما حصلش اقبلها اقبلها اقبلها هو يكفي ان هو قال ما قلتش الكريم يقبلها كده يعديها الكريم لكن لو واحد بقى قليل الكرم يقول له لا تعالى تعالوا ها قال ولا ما قالش مواجهه ليه ليه ليه خليك كريم عشان يعاملك بالكرم من كرمه انك تعتذر له ويقبل ولو شاء لم يقبل حقه فتظل ذليلا لكرمه سبحانه وتعالى ويوجب ذلك فوق الذل محبة أخرى تحبه بقى لم تكن حاصلة لك قبل ذلك فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده يعني أنت صليت فقبل صلاتك وجازاك بها وأذنبت فغفر لك وقبل عذرك وسامحك كونه يقبل عذرك ويسامحك أكبر من شكر الفعل الحسن ومنها أن يشهد فضل الله في مغفرته تعرف اسم الله الغفور فإن المغفرة فضل من الله وإلا فلو آخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا إنما عفوه فضل لا بحقك يعني كون ان هو يغفر لك ويعفو عنك ده ايه فضل منه مش حقك مش حقك عليه انه يغفر لك مش حقك عشان كده يقول ايه لو عذب خلقه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم مش من حقك انت مش فرض على ربنا انه يغفر لك فيوجب لك ذلك الذل انه يعطيك فضلا ليس من حقك فتظل بذلك ذليلا له هذه مراتب الذل والخضوع والانكسار والافتقار بين يدي الرب سبحانه وتعالى مراتب كلها تأتي نتيجة النظر في ذنب واحد أذنبته فما بالك وذنوبك كثيرة ثم ما بال النعم بعد ذلك ايه رأيك بقى في نعم ربنا اللي جاية لك بعد كل ده الشاهد يا اخوه أنا أحبكم في الله إذا زل القلب لله خرج من النفس يبقى عايزين نوصل لمرتبة إيه؟ الذل أنت ذليل لله قد ايه مرتبة الذل ان تكون قد استنفدت كل طاقة قلبك على الذل لله وحده ودليله ألا تزل لأحد إلا لله فإذا زللت لأحد فتزل له لله يعني زي ما نقول كده ربنا قال في الأب والأم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فتبقى ذليل لأبويك لمين والزوجة تزل الزوجة لله الابن يذل لأبيه لله والمؤمن يذل لأخيه المؤمن لله يبقى هو ده اللي حقق مقام الذل فيخرج القلب عزيزا بالله سبحانه وتعالى بكذلك نكون قد انتهينا من النفس قضينا عليها تماما ونبدأ ننتقل ليخرج القلب من الطبع نسأل الله عز وجل أن يرزقنا طبعا يرضاه منا سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته